السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بيكم في ضيف جديد في اللقاء الرابع مع كتاب قلب جديد لمن يريد بنحاول إن احنا يعني نصحح قلوبنا ون... ونأخذ قلب جديد في دخولنا على رمضان عايزين قلوبنا تبقى قلوب جديدة قلوب تليق بهذا الشهر الكريم فبنحاول يعني نعمل وقفات تصحيح كده قبل رمضان فاتكلمنا في اللقاءات الماضية على آه، أول لقاء كان سميناه قلبي والبحر ورمضان اتكلمنا فيه على خطورة القلب بصفة عامة في السير إلى الله سبحانه وتعالى وأوجه الشبه بين رمضان والبحر فالبحر مليان اللحم الطري واللؤلؤ والمرجان لكن يحتاج إلى غواص يتعب ويغوص في البحر حتى يصل إليه كذلك رمضان مليان بالفتوحات وبالكرامات لكن لمن يجتهد في عبادة الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم بعد كده في اللقاء الثاني اتكلمنا على الوقفة الصادقة مع النفس والإنسان محتاج إنه يصدق ويعرف عيوب نفسه ويعرف كيف يصححها وقلنا إن الشيخ ذكر مثلا مجموعة كبيرة من الأسئلة اللي ممكن كل واحد مننا يمسك ورقة وقلم كده ويكتب عشان يعرف عيوب نفسه اللي هو عايز يتخلص منها ويعرف الطاعات اللي هو مقصر فيها وعايز يجتهد فيها بإذن الله سبحانه وتعالى ده كان اللقاء الثاني في اللقاء الثالث اتكلمنا على مسألة تجديد الإيمان في القلب وان الانسان محتاج انه يعمل حاجات عشان يجدد الايمان في قلبه رقم واحد فيها هو الدعاء سألوا الله ان يجدد الايمان في قلوبكم رقم اثنين هو التوبة رقم ثلاثة ان احنا نبعد عن الحاجات اللي هي مفسدات القلوب ورقم أربعة نعمل الحاجات اللي هي ممكن نسميها مصلحات القلوب ودي أربع حاجات اتكلمنا عليها في اللقاء الماضي النهاردة هنتكلم في الفصل الرابع اللي الشيخ سماه قواعد الإبحار فالشيخ اتكلم بقى خلاص احنا الوقت استعدينا وعرفنا أهمية القلب وعرفنا عيوب نفسنا اللي احنا عايزين نصلحها وعرفنا الطاعات اللي احنا عايزين نجتهد فيها كل ده كتبناه وعرفناه والمرة اللي فاتت دعونا الله عز وجل أن يجدد الإيمان في قلوبنا وحاولنا نتخلص من مفسدات القلوب اللي في حياتنا خلاص رمضان قرب وهنبدأ نبحر في هذا البحر الخضم الذي يمتلئ بالطاعات الذي التي نريد أن نحصلها خلاص احنا داخلين على رمضان ما عادش إلا اسبوعين تقريبا وهنبقى في رمضان نعمل ايه وكيف نبدأ الغوص في بحار رمضان فالشيخ قال لك في حاجة اسمها قواعد الابحار فالشيخ قال لك قبل ما تبدا احنا لو تفتكروا المره اللي فاتت قلنا ان اي انسان في طريقه الى الله عز وجل بيعاني من حاجتين حاجه اسمها العوالق اللي هي الحاجات اللي بتعلق في القلب فتمنعه من السير الى الله سبحانه وتعالى وحاجه اسمها العوائق والعوائق دي الحاجات اللي انت ايه المطبات اللي بتقابلك في الطريق يبقى في عوالق بتعلق في القلب وفي عوالق عوالق في القلب وعوائق على الطريق تمام اصعب الاثنين يعني ايه الاصعب الحاجه اللي في قلب الانسان اللي بتمنعه من السير ولا العقبات اللي بتقابله في الطريق لا شك الاصعب هي العوالق القلبيه لان انت لو انت جواك طاقه حقيقيه قلبك سليم متجه الى الله خالص لله سبحانه وتعالى مهما قابلك من العوائق هتتخطاه لو الجبال قدامك هتدها مهما كان قدامك هتقدر تتخطى ذلك المشكلة بتبقى فين دايما او اللي بيوقفنا دايما فين واللي بيعطلنا هو العوالق القلبية المشاكل القلبية اللي جوايا اللي هي بتصور لي العوائق بشكل كبير مثلا على سبيل المثال ده مش في الكتاب ده انا بستطرد يعني لو انا مثلا عندي مشكلة كلام الناس انا قلبيا بعظم كلام الناس بزعل قوي لما حد يقول عليا كلمه وحشه بتضايق جدا لو حد اتكلم عليا من ورايا لو المساله دي عندنا مشكله قلبيه فيها عاطي للناس اكبر من حجمهم متعلق بكلام الناس وبقالوا عليا ايه ويا ترى ايه اللي حصل والكلام ده لو انا المشكله القلبيه دي عندي اي عائق هيقابلني في كلام من الناس صغير قد كده اهو هيوقفني ليه لان انا اللي عندي التعظيم لكلام الناس فمثلا اخت من اخواتنا مثلا تتحجب حجاب شرعي وكانت قبل كده مثلا حجابها مش مظبوط فلما اتحجبت الحجاب الشرعي بدا الناس تتكلم عليها والشيخه فلانه ومش عارف ايه ويسخروا منها ومن لبسها وشوفي هتتجوزي ازاي ومش عارف ايه وكلام زي كده حلو الكلام ده في حقيقته كلام ملوش اي قيمه لكن لو هي عندها تعظيم لكلام البشر هتتهز وهتبدا ان هي تتردد ويا ترى اللي عملته صح ولا غلط يا ترى اكمل ولا ما اكملش يا ترى فعلا مش هتجوز بسبب ان انا اتحجبت يا ترى يا ترى يقعد ايه الشيطان يكبر الموضوع عندها ليه لان هي اللي عندها مشكله قلبيه اللي هي تعظيم كلام البشر لكن لو هي عندها تعظيم كلام الله هو فقط وان فليرضى عني الناس واوفى ليسخطوا وان كلام الناس لا تبالي به لو الناس كلها اتكلمت عارفه قول النبي عليه الصلاه والسلام ان ايه واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان يضروك بشيء فلن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك فخلاص هي عارفه ان الكلام لا بيقدم ولا بيأخر فساعتها كلام الناس مش هيهزها تمام يبقى فهمنا من المقدمه دي ايه ان دايما مشاكل الطريق بتأثر فينا ليه لأمراض القلوب اللي جوانا لكن لو احنا قلبنا سليم ما عندناش تأثر بكلام البشر وعادات البشر والكلام ده كله مهما الناس اتكلمت مش هيحصل لنا حاجة مهما الناس خوفتنا مش هنخاف تمام فده الايه ده المقدمة تعال بقى نشوف الشيخ قال ايه الشيخ بقى ذكر مجموعة كبيرة إلى حد ما من العوالق القلبية اللي عند معظم الناس يعني معظم الناس عندها المشاكل دي انا وانت ومعظمنا عندها المشاكل دي او بتقابلنا احيانا يعني مش دايما المشكله دي عندي لا ممكن بتجيلي احيانا واحيانا بتغلب عليها فهو ذكر مجموعه من المشاكل اللي فعلا بتعطل معظم الناس عن السير الى الله سبحانه وتعالى اول مشكله ذكرها الشيخ مشكله او مرض الخداع ايه مرض الخداع ده قال لك ان ده اصلا جزء من النفاق بس بيبقى ايه على درجات يعني في بيبقى كبير قوي في المنافقين الكبار بقى ربنا يعيذنا منهم ويبعدنا عنهم وفي في الانسان اللي هو عنده بعض نزعه نفاق بتاتي احيانا اللي هي ايه يخادعون الله وهو خادعهم تمام ان الانسان يبدا يخادع او يظن انه يخادع ربنا ازاي الكلام ده ان يقول انا بحب الله والرسول صلى الله عليه وسلم ثم لا يتبع امر الله وامر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انا بخاف من النار وبخاف من جهنم وبخاف معلش النت كان فيه مشكله فيبدا ان هو يقول حاجات ويعمل خلافها يقول انا بحب الله بحب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يتبع امرهما يبدا يقول انا بخاف من النار ويعمل معاصي يبدا يقول انا زاهد ما يهمنيش اصلا المال وكذا ويفني حياته كلها في الجري وراء المال والمتعه الدنيويه وهكذا ان هو يبدا ايه يقول كلام ويعمل خلافه ودي من اعظم مشاكل معظم الناس بتواجهها اللي هي مشكله خداع النفس ان النفس بتخادع تقول كلام وتعمل عكسه تمام طيب دي مشكله عندنا او عند كثير مننا حلها ايه فلك حلها ببساطه ان انت تواجه نفسك ازاي انا اقعد مع نفسي كده اقول والله انا مثلا بقول ان انا بخاف من النار وبخاف من العذاب وبعمل معاصي يبقى انا عندي ايه عندي نقص في الخوف من الله ومن عذاب الله يبقى انا اشخص مشكلتي صح ما اقولش لا انا بخاف وبعمل معاصي لا انت ما بتخافش ان انا عندي نقص في الخوف طب اعمل ايه عشان احصل الخوف اللي, اللي يخليني ابعد عن المعاصي اقرا بقى اقرا في قول الله عز وجل وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم عن صفة النار وعن عذاب أهل النار فأبدأ إن أنا أخاف زيادة فأبعد عن المعاصي طب العكس واحد يقول لك أنا بحب ربنا وبحب النبي عليه الصلاة والسلام ثم لا يمتثلوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام تيجي تقول له ده كذا يقول لك لا وما يعملوش ده كذا ربنا بيحبه وما يعملوش ده كذا ربنا فرضه وما يعملوش طب انت لو بتحب ربنا كنت عملت صح مش ربنا قال كده قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فاتباع النبي عليه الصلاة والسلام هو علامة حبنا لربنا تمام طب انا بقول انا بحب ربنا يبقى لازم اتبع عندي نقص في الاتباع يبقى في نقص في المحبة صح كده يبقى أنا شخص مشكلتي صح مش هقول أنا بحب وما بتبعش لا أنا ما بحبش الحب اللي لازم أوصل له طب أعمل إيه أنا عرفت مشكلتي عندي نقص في المحبة أقرأ في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أقرأ في صفات الله عز وجل دي أكتر حاجة تحببك في ربنا على الإطلاق هي صفات الله عز وجل وأفعاله لما تقرأ وتعرف يعني إيه ربنا رحيم يعني إيه ربنا تواب يعني ربنا غفور يعني ربنا ودود يعني ربنا شكور تقرأ الكلام ده وتفهمه وتعيش معاه هتحب ربنا أكتر ساعتها اتباعك للنبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام هيزيد أكتر تمام يبقى احنا بنقول إيه بنقول إن احنا عندنا مشكلة الخداع النفس بتخدعنا تقول لك انت بتحب ربنا وانت ما بتتبعش النبي عليه الصلاه والسلام تقول لك انت بتخاف من النار وانت بتعمل معاصي دي مخادعه من النفس هي عايزه تقول لك انت كويس ما تحاولش تصلح النفس هي اللي بتخادع تمام طب اعمل ايه لا انا اقف وقفه صادقه طالما في نقص في الاتباع في نقص في المحبه في زياده في المعاصي يبقى في نقص في الخوف احصل اسباب الخوف واسباب الحب عشان اقدر ان انا اصلح زيادة المعاصي ونقص الطاعات في حياتي تمام يبقى دي رقم واحد اللي هي الخداع وازاي نحلها رقم اتنين بعد الخداع في صفة تانية خطيرة جدا جدا جدا وهي الجبروت ان النفس متجبرة بطبيعة الحال يعني إيه متجبرة يعني دايما النفس عايزة اللي ليها حتى هو ضرب مثال ايه بقول المنافقين للنبي عليه الصلاة والسلام هل لنا من الامر من شيء احنا عايزين لينا حاجة وقال لك دي قول كقول فرعون أليس لي ملك مصر اللي هي النفس عايزة يبقى ليها حاجات طب ايه مشكلة ان النفس عايزة تبقى ليها مع العبادة ان العبادة المخلصة الصادقة لله لا تجد النفس فيها حظا يعني ايه يعني انا مثلا لو قفلت على نفسي باب اوضتي ومسكت مصحفي ومحدش سامعني وبراجع قراني او بقوم الليل او بذكر الله او بسمع حاجه تقربني من ربنا وانا لوحدي كده النفس مش لاقيه ليها حاجه يعني فين الرياء فين العب فين فين الراحه فين الأ... مش لاقيه حاجه تستمتع بيها النفس النفس دايما عايزه ايه حاجه ليها حاجه ليها تمام فهي مش لاقيه حاجه في العباده فجبروت النفس بينهاك عن العباده ان انت ما تيجي تعمل عباده مخلصه تلاقي نفسك مش قبلها صعبه جدا امال امتى نفسك تطيعك في العباده لو ده النفس الطبيعيه بقى اللي مش مروضه يعني النفس الشريره اللي جوانا دي امتى تطيعك لما يكون العباده فيها حظ نفس هتنفق ليقال جواد الناس شايفه هتعلم العلم ليقال عالم هتقوم الليل ليقال عابد لما الحاجات دي تبقى موجوده تلاقي العباده سهله ليه العباده سهله عند الرياء لان النفس بتستولي على العمل تمام طب ازاي انهى نفسي عن جبروتها دوت ان انا افكرها دايما بالموت وهو ده علاج الجبروت اللي هو ذكر الموت يعني ايه حتى هو سال اسئله قال لك فكم ستحتاج من المال بعد الموت بما ستنتفع من المناصب بعد الموت كم سينفعك ثناء الناس بعد الموت انا دلوقتي يعني اسال نفسي سؤال انا لو هموت بكره الصبح لو انا عارف ان انا بكره الصبح هصلي الفجر هلاقي ملك الموت مستنيني تخيل يعني كل العبادات اللي انا هعملها النهارده هعملها ازاي اولا كم العبادات هيزيد جدا ثانيا الاخلاص فيها هيبقى عالي جدا ليه لان انا لو البلد كلها العالم كله بيبص عليا وانا بصلي ده انا هموت بكره هل ثناء الناس دي هتنفعني في حاجه هل ذمهم هينقصني في حاجه مش هينفع فساعتها جبروت النفس يروح بقى فيبدا الاخلاص يدخل للعمل تمام يبقى ده المشكله الثانيه اللي هي جبروت النفس ومحاوله استيلاء النفس على الاعمال وحلها هو ذكر الموت اجمل حاجه ان احنا ايه بنقول المشكله وحلها مش مساله ان انا اوصف المشكله وخلاص لا ما هو التشخيص صحيح نص العلاج بس فين العلاج فلازم اخد خطوات عرفنا ان في خداع الحل ان الانسان يواجه نفسه ويعرف المشكله فين ويحلها الحل ان في جبروت في نفسي الحل ان انا اذكر نفسي بالموت عشان حظ النفس يروح من العمل طيب المشكلة الثالثة الغرور ان الانسان يغتر بقليل العمل يعني ايه مشكلة الغرور دي بقى ان انا اوصل لمرحلة ان انا اقول ان انا كده كويس او ان انا ان شاء الله من اهل الجنة او ان انا مش محتاج اعمل اكتر من اللي بعمله هو ده الغرور وهو ده الكبر ودي مشكلة خطيرة جدا جدا جدا خطورتها فين ان معصية القلب اعظم بكثير من معصية الجوارح يعني الكلام ده تخيل والشيخ ذكر حديثين في المسألة دي قول النبي عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق حلو الزنا والسرقة دي أعمال جوارح معاصي جوارح وفي نفس السياق أو في حديث آخر يعني على نفس في المقابل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر تخيل ان ذره واحده من كبر تمنع من دخول الجنه والزنا والسرقه مش هتمنعك من دخول الجنه وطبعا برضه عشان نبقى فاهمين ال- الكبر اللي بيمنع من دخول الجنه مش معناه ان انه يبقى مخلد في النار ولكن يمنعه من دخول الجنه ابتداء يعني هيعذب الاول تمام والزنا والسرقه برضه مش معناه ان انت هتدخل الجنه ابتداء ولكن لا تمنع من دخول الجنه ممكن يعذب قبلها ويدخل الجنه وممكن ربنا يعفو عنه ويدخل الجنه ففي النهايه هي دي ذنوب ودي ذنوب والاثنين ممكن ربنا يغفرهم وتدخلوا الجنه بس عايز أ- أ- اقف اقف مع ازاي النبي عرضهم عليه الصلاه والسلام يعني هما الاثنين في الاخر ذنوب وكبائر وممكن ربنا يعفو عنهم لكن شوف عرض النبي عليه الصلاه والسلام للكبر قال لك لا يدخل الجنه فيها ترهيب جامد قوي وبرضه الزنا فيه ترهيب بس قال لك مش هيمنعك من دخول الجنه فيحسسك ان ذنب القلب ده عظيم جدا مع ان في النهايه في الحقيقه يعني عند جمع الاحاديث في المساله والايات الاثنين ذنوب والاثنين ممكن يتغفروا بس شوف النبي رهب من الكبر ازاي ترهيب عظيم جدا ما قالهاش في الزنا ما قالش ان ايه ان الزاني لا يدخل الجنه ما قالهاش لكن قالها في الكبر فيعرفك ان ذنب القلب ده عظيم جدا جدا جدا وده اللي احنا عايزين نقف عنده ان كيف ان ذنب القلب خطير جدا في علاقتك بربنا طيب ايه بقى ال- المشكله هنا بنقول مشكله الغرور ان واحد يقول انا ان شاء الله من اهل الجنه او انا مش محتاج اعمل طاعات انا كده كويس المشكله هنا فين ان النبي عليه الصلاه والسلام ما قالهاش ان ابو بكر ما قالهاش افضل الامه النبي عليه الصلاه والسلام قال لن يدخل احدكم الجنه عمله قالوا ولا انت يا رسول الله شوف النبي النبي قال ولا انا إلا أن يتغمدني الله برحمته يبقى النبي عليه الصلاة والسلام وهو خير البشر على الإطلاق قال إيه؟ قال إلا أن يتغمدني الله برحمته ده النبي عليه الصلاة والسلام ما قالش أنا كده كويس ما قالش أنا مش محتاج أعمل طاعات كان بيستغفر في المجلس الواحد سبعين مرة يبقى أنا أقول أنا كده كويس يبقى أنا أقول أنا إن شاء الله من أهل الجنة إزاي إزاي إنسان يصل بيه تفكيره إلى هذا الغرور ودي المشكلة اللي بتوقفك عن السير وتوقفني عن السير ان انا احس ان انا كده كويس فده يؤدي لايه بقى يؤدي ان انا استهين بالمعاصي ان انا بعمل معصيه ما عادي يا عم انا كويس اصلا فمش ما جاتش على المعصيه دي كويس واستهتر بالمعروف احقر المعروف والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحقرن من المعروف شيئا ابدا اجي اعمل طاعه يا عم مش مشكله ما جاتش على الطاعه دي ما انا ياما عملت طاعات هي الغرور ده اللي بيضيع الانسان ويخليه يبعد عن طريق ربنا سبحانه وتعالى طيب يبقى احنا قلنا في مشاكل قلنا منها الايه المخادعه قلنا منها ايه ال- الجبروت وقلنا منها الغرور رابع مشكله ودي من اعظم المشاكل الشح يقول الله عز وجل واحضرت الانفس الشح احنا دايما بنقراها كده صح عايزك تكمل كده او تشح عليها ايه واحضرت الانفس الشح يعني ايه مساله ان الشح منصوب دي معناه ايه الشح مفعول به يعني آه، يعني ايه يعني الانفس احضرت جعل فيها الشح الشح هو المفعول به احنا ك- كان بعض الناس لما يسمع الايه انا كنت زمان بسمع الايه دي اول ما سمعتها قبل ما اقرا تفسيرها يعني كنت آه، فاكر ان معنى الايه ان ربنا سيحضر النفوس الشحيحه عشان يحاسبها يعني انا كنت فاكر فاهمها كده فطلعت لا واحضرت الانفس الشحه يعني احضرت اي جعل في الانفس الشح تمام يعني ايه الايه دي يعني كل نفس شحيحه ده مساله منتهيه يعني مثلا ايه لو حد قال لك شحيح لا انا مش شحيح انا كريم اوعى تفكر كده انت شحيح وانا شحيح وكل بني ادم احضر فيه الشح لذلك قال الله عز وجل ومن يوق شح نفسه الشح صفة نا- لازمة للنفس كل إنسان جواه شح لكن الفكرة في إيه؟ عشان تبقى مفلح لازم تتقي هذا الشح مش هتشيله ومش هيروح بس بتتقيه بتبعد عنه بتتفاداه بتتغلب عليه لكن مش هيروح موجود معاك تمام؟ طيب ليه بنقول موضوع الشح ده؟ الشح ده بقى من أعظم الآفات اللي هو البخل بالمال والوقت والنفس في طاعة الله سبحانه وتعالى يعني دايما بنشوفه كده في بوست على الفيس آه، ناس كتير بتكتب يقول لك ايه هي ليه ال 100 جنيه لما بدخل بيها السوق بحس انها صغيره قوي ولما بدخل بيها الجامع واحطها في الصندوق بحس انها كبيره قوي هو ده الشح ان انا نفس ال 100 جنيه لما بحطها في صندوق الصدقات بحس ياه ده انا اتبرعت ب 100 جنيه 100 جنيه تعمل ايه ولما بروح السوبر ماركت اشتري شويه حاجات وادفع 100 جنيه ده ال 100 جنيه ما جابتش حاجه ده ال 100 جنيه دي قليله قوي هو ده الشح ان انا اخرج اروح المستشفى اشتغل نبطشيه 12 ساعه او 8 ساعات على حسب انت شغال فين واروح بيتي مش عارف اقوم الليل ساعتين او مش عارف اقعد على المصحف واطلب العلم ساعتين او مش عارف ادي لعباده من العبادات ايا كان هي ايه ساعتين طلب علم دعوه قران قيام ليل صله رحم مش عارف اعملها ازاي ازاي قدرت تعمل الاولى ومش قادر تعمل الثانيه هو ده الشح ان انا الحاجه اللي لنفسي في من وراها فلوس في من وراها منفعه في من وراها حاجه لنفسي بعملها وانا مستريح الحاجه اللي لله بشح فيها هو ده الشح طيب دي المشكله الايه اللي هي ال- المشكله الرابعه حلها ايه حلها ان انا افكر بالمعادله دي عملت ايه للدنيا وعملت ايه لله وقارن بينهم على الدوام يعني كل يوم كده انا صرفت قد ايه من وقتي في حاجات ممكن تكون ليا فيها نيه صالحه برضه مفيش مشكله بس فيها حظ نفس فيها فلوس باخدها فيها اجر باخده فيها مرتب فيها ثناء من الناس فيها آه، حظ نفس ان انا بفرح وانا قاعد مع اصحابي ما هي دي برضه ممكن ابقى محتسب نيه صالحه بس برضه في حظ نفس وفي حاجه ما فيش فيها حظ نفس ان انا قاعد لوحدي كده قافل على نفسي اوضتي وبذاكر طلب علم او بقرا تفسير قران او بقوم الليل او بذكر الله او بحاسب نفسي على الذنوب بتاعتها دي حاجات ما فيش فيها حظ نفس اقارن بين مساحه ده في حياتي ومساحه ده في حياتي وهو ده بقى اللي النبي عليه الصلاه والسلام قال عنه ساعه وساعه ساعه في المباح من الدنيا والحاجات الجميله اللي الانسان بيعملها وحلال وله فيها نيه وبيجد فيها ايه متعه وحاجات تانية الانسان ما بيجدش فيها الا مجاهده هي دي اللي ساعه وساعه مش ساعه في الحرام وساعه في ال... لا ساعه في الحاجات اللي ما فيش فيها حظ نفس وحاجه في الحاجات اللي فيها مجاهده للنفس حاجه فيها حظ نفس حلال وحاجه فيها مجاهده للنفس وبرضه طاعه وممكن الاثنين يبقوا طاعه بس لازم انوع بين الاثنين حتى لا تمل النفس يبقى دي المشكله الرابعه وهي مشكله الشح بالوقت والجهد والمال في عباده الله سبحانه وتعالى المشكلة الخامسة التحسر على الدنيا وجاب لك الآية ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم ايه موضوع ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم دي ال- ال- اللي ربنا قالها دي اتقالت عن المنافقين اللي لما ماتلهم حد في الجهاد قالوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا تمام ايه موضوع التحسر بقى على الدنيا ده ان الانسان يبقى دايما حتى لما بيبذل الطاعه يرجع يتحسر يتصدق ويرجع يقول يا خساره ده الفلوس دي كان ممكن اطلع بيها رحله ثلاث ايام مش عارف في في الساحل الشمالي ده الفلوس دي كان ممكن اروح بيها السوبر ماركت اجيب للعيال كذا وكذا وكذا ده الفلوس دي كان ممكن اشتري بيها كام كيلو لحمه الفلوس دي كان ممكن اعمل بيها كذا وكذا وكذا يبدا يتحسر على ما فعل ودي مشكله بتاتي بعد الفعل يعني المشاكل اللي فاتت دي اللي هي الخداع والغرور والشح دي كلها كانت مشاكل قبل الفعل قبل ما اعمل لكن مشكله التحسر دي بعد الفعل انك تعمل الحاجه انت نفسك يعني او اللي حواليك يحسروك عليها وضرب مثال مثلا اللي يجي يطلع عمره فتيجي امه تقول له يا ابني انت تعبان طول السنه في الشغل وعمال تجمع القرش على القرش ولادك اولى بيه عينه امن مستقبلك طالع عمره ليه ما انت اعتمرت قبل كده تحسير على الدنيا يجي مراتك تقول لك مش كنا اولى بالفلوس دي كنا غيرنا العفش ولا كنا نجدنا المراتب ولا كنا عملنا كذا وكذا او كنا نقلنا في شقه اوسع او, أو تحسير على الدنيا طب نعمل ايه الحل في المساله دي ان تعلم كما قال الله عز وجل ان من اموالكم وانفسكم عدوا لكم ان في احيانا بيبقى المال النفس والاهل عدو ليك فخد بالك وضرب مثال جميل جدا للرجل اللي هو في حديث الثلاثة والصخرة اللي قام وحاطط ال- العشاء بتاع أبوه وأمه على إيديه والصبية يتضاغون عند قدمه قاعد شايل اللبن بتاع أبوه وأمه عشان يشربهم وولاده بيعيطوا كان ممكن ولاده يصعبوا عليه لكن هو آثر هذه الطاعة على رضا أولاده هو ما ضيعهمش يعني شوية الجوع العياط اللي هم عيطوه ده ما جابلهمش مرض ولا حاجة كان يأثم في ذلك أو ما جاب- ما عملهمش مشكلة لكن إيه يعني جعوا شوية و- وصبروا وكلوا في الآخر عادي مش حرام يعني لو كان حرام لا يضيع عياله لا حرام لكن عيطوا شوية في مقابل إن هو جاهد نفسه على الاستمرار على بر أبوه وأمه مش مشكلة فقال لك كده برضو انت احيانا نفسك هتعيط مراتك هتعيط امك هتعيط حاجات زي كده في حاجات ليس فيها لهم حق لو امك لها حق يبقى بر الام اكبر لو ولادك لهم حق لا يبقى لا تضيع من تعول لو زوجتك لها حق لا تضيع حق زوجتك لكن ممكن يطلبوا منك حاجات يقول لك مثلا ايه امك تعيط تقول لك احلق لحيتك لا ما تحلقش لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق مراتك تعيط تقول لك عايزين نجدد العفش ما تطلعش عمره لا تعيط واطلع العمره وهكذا يبقى اذا لما يكون في تعارض في حاجه فيها رضا للناس في حاجه مش حقهم وحاجه انت هتصل بها الى الله فلا تؤثر احدا بحظك من الله وده مساله التحسر على الدنيا اوعى تتحسر على حاجه انفقتها في الدنيا يقول لك ولادك اولى اولى من مين من ربنا بيتك اولى اولى من ربنا صحتك اولى من ربنا ازاي ربنا هو الاولى سبحانه وتعالى في كل ذلك ده كله آه، بعض المشاكل اللي بتقابلنا قبل الابحار في طريق الله سبحانه وتعالى وازاي نحلها طبعا انا كان نفسي إن يعني ايه نطول اكتر من كده بس حاسس ان الوقت عدى مننا فخلاص هنكتفي بهذا القدر النهارده وان شاء الله المره الجايه نكمل الفصل الرابع في قواعد الابحار في مشاكل بقى تانية برضه بتقابل النفس وازاي نحلها وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين آه، الاخوه بس كانوا طلبوا احيانا ان احنا ايه لو حد عنده سؤال في اللي قلناه يبعته لان في استفسارات كتير بتجيلي على الخاص بعد الحلقات النقطه الفلانيه ما فهمناهاش لا عايزين كذا الحته الفلانيه عايزين فلو حد عنده سؤال يكتبه بسرعه ونجاوبه عليه ان شاء الله يعني المره اللي فاتت برضو على سبيل المثال آه، حد بعت لي قال لي ان جيت في حته كده وقلت ايه ان انت آه، ما تتعلقش تعلق زائد بمالك وصحتك واولادك و و و وخلي راضي بقضاء ال- بقضاء الله ورزق الله فحد بعت لي قال لي يعني مثلا ما اخدش الدواء بتاعي مثلا عشان ابقى راضي لا مش ده معناه انا بقول ما تتعلقش تعلق زائد يعني ايه يعني انت مثلا آه، او انا مريض اخد دوايه مفيش مشكله لكن ان انا زي بعض الناس بنشوفها في المستشفيات يعني عنده رعب من المرض كل يوم جاي يكشف وهو ما عندوش حاجه ده تعلق زائد بالصحه او واحد تاني عنده تعلق زائد بالمال عمال يعد وي- والليل والنهار عمال يحسب الذي جمع مالا وعدده وعمال يحسب جبت كام وبكره كام وصرفت كام وهحوش كام وهشتري ايه ده تعلق زائد بالمال لكن اسعى في طلب الرزق الحلال ما حدش يقول لك حاجه اسعى في تحصيل الصحة بتاعتك وتحسينها وإن لبدنك عليك حق مفيش تعارض لكن التعارض فين التعلق الزائد مش مجرد الأخذ بالأسباب تمام فده كان سؤال المرة اللي فاتت حبيت إن أنا أجاوبه برضه ولو حد عنده سؤال عن لقاء النهاردة في دقيقة كده نجاوبه وجزاكم الله خيرا طيب الحمد لله مفيش حد عنده سؤال فان شاء الله اللقاء القادم ممكن بقى تبعتوا لي الاسئله على الخاص لو حد عنده استفسار او في تعليق على الفيديو وان شاء الله هجاوب المره الجايه وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته